بسم الله الرحمن الرحيم
يا خاطب اسمع نصايح جميلة دور على زوجة صالحة وأصيلة خلي بالك خلي بالك انت لازم تخلي بالك وانت قاعد من كل صغيره وكبير عشان تكتشف البيت انتبه اخوها ده هيبقى خال اولادك وابوها ده جد اولادك وامها دي جدة اولادك واختها دي خالد اولادك لازم لازم تحرف العين تحرف العين نصائح للخاطب ها عايز يتزوج شروطك ايه يا عم الشيخ الدين أهم شيء الدين الدين وايه كمان وايه كمان يعني مفيش مانع برضه إنها تكون جميلة شوية عشان يعني الواحد برضه يقدر يعني يغض بصره الواحد برضه يعني
حصلت الواحد كتير كتير من الشباب عايز زوج روح للاخت فلان ما شاء الله لا قوه الا بالله صوامه قوامه صوامه تاليه للقران دين مفيش بعد كده يروح ويرجع أصلنا يعني قلبي ما انشرحش ليه أصلها سامرة شوية انت مش قلت عايز الدين ادي الدين اهو يبقى في الحاله دي نحن اصحاب اهواء يا عم يلا كلها كام سنه وتموت انت وهي وربنا يصلحها لك في الجنه نصائح للخاطب عارف لما تتزوج بنت الاصول اللي اصلها طيب ساعت هي ما تيجي تغلط فيك وتاخدها وتروح لابوها تقول له بنتك عملت كذا يقول اعوذ بالله ليه يا بنت احنا ربناك على كده انت شفت امك عملت كده جدتك عمرها عملت كده ويقوم يضربها يقدمها قدامك يقول لك معلش يا ابني حقك عليا راسك ابوسها ويوصلها لك لحد البيت نصائح للخاطب لما تيجي تدور على امراه تتزوجها تبحث عن بنت الاصول الولود الولود ازاي تعرف انها ولود ان يبقى امهاتها مشهورات بكثره الولد نصائح للخاطب لما تروح البيت تخطب انا بقول بقى للناس الكبار اللي متجوزين عشان يقولوا لاولادهم ما تبقاش كل عينك انك باصص لها عايز تشوف عينيها لونها ايه تخينه ولا رفيعه كل همك على عينيها لا لا, لا.
انتبه ده انا عايزك تلاحظ وانت داخل البيت ريحته نظيف ولا لا مرتب ولا لا الاحترام انتبه المقابله فيها ود ولا لا خلي بالك انتبه الكرم الحاجات اللي دخلت لك المعلقه مصديه الصينيه محرفه خلي بالك انتبه الكوبايه مدلدقه لازم تخلي بالك لان هي دي اللي هتروح بيت الصفات دي اللي هتروح بيت خلي بالك خلي بالك نصائح للخاطب اختها تشيل الستاره كده وت... وتبص عليه خلي بالك انتبه لما اخوها الصغير دخل جري هي عملت ايه ولد ولد ولد ايش اطلع بره ايش اطلع بره يبقى هتتجوز راجل
أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الشريط السادس من المجموعة الأولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين بسم يعقوب الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا أجمعين والسامعين أنت أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أحبتي في الله ما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وقد ذكرت أنني سأبدأ كل درس من دروس السيرة بخلق من أخلاقه نحييه صلى الله عليه وآله وسلم والخلق الذي نريد الإشارة إليه الليلة رد السيئة بالحسنة والمكافأة على الهدية بأكثر منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس وأحلم الناس وأصبر الناس أتصل عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكان إذا آذاه إنسان رد سيئته بحسنة والشواهد في ذلك كثيرة لهذا الخلق المفقود في عصرنا وللأسف حتى في تربية أولادنا فإننا نعلم أطفالنا ولعلنا نحن ربينا منذ صغرنا أن ابنك يجيب حقه بدراعه اللي يضربك يضربه واللي يعضك عضه ما تبقاش هفية اللي ما تقدرش عليه نطبه وابطحه صح؟ آه هذه ليست أخلاق المسلمين ولا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أبدا لم يكن هذا خلقه إن اللي يضربك يضربه أبدا وإنما كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم حين عرفوا حسن الخلق فقالوا كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى هذا حسن الخلق كف الأذى لا تؤذي أحدا وبذل الندى إكرام الناس وإعطاؤهم واحتمال الأذى وإذا أذيت فاحتمل فتحتمل الأذى وتبذل الندى هذه كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقد يقول بعضكم ده الإنسان النهاردة لو واحد ضربه وسكت هيركبوه هيستهيفوه هيفكروا ان هو هفية هيأذوه هيتابعوه أنا أقول الله أصدق وقد قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قل لي لا أنت ما تعرفش الناس في الزمن ده أقول لك الله بهم أعلم تقول لي لا أصلك ما تعرفش ده حصل مني مرة واحد شتمني قلت له جزاك الله خيرا راح ضربني على دماغي قلت له جزاك الله خيرا قلع الجزمة وجري ورايا ساعة ما طلعت المطوة جري أقول لك أصله لما شتمك الأولى وقلت له جزاك الله خيرا كانت نيتك إيه هي دي القضية ما هي لو نيتك أنك تريد رضا الله أنك تنتظر وعد الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تقول يا رب أنا دفعت بالتي هي أحسن فاجعله وليا حميما لو نيتك كده الله سيسخره لك لكن انت كانت نيتك انك تمام عن قدام الناس ان انت احسن منه تقول له اصل انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا ارد عليك مش كده فلما كانت نيتك فاسده سلط عليك واتاك وامتدت عداوته لك لكن لو صلحت نيتك أنك تتركه لله للينه الله وزلله لك لازم لازم يحصل هذا كلام الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا انتوا عارفين الحديث ده حديث صحيح مسلم قال رسول الله انتوا تصلوا على النبي بقى ولا تروحوا ولا تروحوا بالصلاة على النبي عليه وعلى أهله الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقسم عليها ثلاثة إيه مين اللي بيقسم الصادق المصدوق محمد بيقسم ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر حديث خطير صح بس تاني تدفع كم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا والله بحبكم في الله ربنا يحبنا ويحبكم اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد أحببتنا يا رب حبنا يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة اوعى تفكر لما يكون في جيبك عشرة جنيه تتصدق بخمسة انها بقت خمسة لا ده هي هي عشرة لان الخمسة فيها بركة خمسين من الملك العليم قول لي طب ازاي افهمها دي بقى فهمها لي دي افهمها لك ببساطة رجعت لقيت ابنك دماغه سخنة ممكن جري على الدكتور كشف خمسة جنيه وعلاج عشرين جنيه ادي كم خمسة وعشرين جنيه تاني يوم ما جابش نتيجة العلاج جري على دكتور تاني يعمل له تحليل بعشرين وكشف خمسة ادي خمسين جنيه وكمان علاج بخمسين مية جنيه يوم تالت يتحجز في المستشفى في الحميات ثلاث ايام تصرف فيهم 100 جنيه ممكن ببركة الله لأن الرسول قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة لو أنت تصدقت بخمسة جنيه حبيت أسبرين ربنا يشفيك بل ومعلقة عسل بعد الفجر ودش تذهب الحمى ببركة الله وتبقى وفرت كم؟ ما اعرفش بقى وفرت صحة الواد ببركة الصدقة ما نقص مال من صدقة وأنا أشهد لله أن حديث داووا مرضاكم بالصدقة مجرب جرب بدل ما توديه للدكتور تصدق بخمسة جنيه على فقراء وقعد ادعي له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات قول لي واد صغير ما يعرفش يقول حط انت ايدك على اورته وهو مريض سخ قول له بسم الله بسم الله بسم الله اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر سبع مرات ايه ها؟ اعيذك بعزه الله وقدرته من من شر ما تجد وتحاذر جرب حط ايدك على بطن الطفل اللي عنده اسهال وقولها تبقى اخر مره يسهل فيه ان شاء الله بإذن الله باليقين في الله وما بقولكش جرب الله لا يجرب باليقين يعطيك شايف ما نقص مال ها من صدقة وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا شوف احنا محتاجين يبقى عندنا يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين شوف الصفتين ايه أذلة كنت في مرة في درس مدروس بقول إن المرأة لازم تذل لزوجها بعتت واحدة 13 ورقة فلوس كاب إزاي وربنا بيقول العزة لله وللمؤمنين المرأة تذل لزوجها سبحان الله ما هو اللي قال العزة لله وللمؤمنين قال أذلة على المؤمنين دي المشكلة النهاردة إن إحنا مش أذلة على المؤمنين صح واحد معدي قام داس على كتفك أو ركبته جت في ظهرك تشد كده، حاسب أنت آه. طب ليه كده فين أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين تبقى ذليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ لين هين هاش باش طيب هادئ لا يرد السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح ويحسن شوف كان المأمون أو أحد الخلفاء تصب عليه جاريته من إناء عارفين الأبريق النحاس بتاع زمان تصب عليه فسقط الأبريق من يدها فشج رأسه فتح له دماغه فنظر غضبا فقالت والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت عافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله هؤلاء هم الوقافون مع كتاب الله لكن لما تيجي تقول له أذلة على المؤمنين لك مش دول مش دول يا عم لا بالعكس لما أقول لك أذلة على المؤمنين تقول إيه سمعا وطاعة ذللت ذللت ودي اللي نفرت كتير قوي من الناس من السنية انك مع السني اللي زيك هادي قوي ومؤدب ولين ومع الحليق ايه في ايه لا ده مش مسلم يا ابني مش مسلم وقد يكون افضل منك قد تكون لا مش كده قوي يعني قصدي برضه الظاهر بيدل على على الباطن فمش كله كده احسن من كده يعني لكن اصل واحد حليق بيقول لي ايوه ايوه نعم مش قوي يعني بس انا بقول قد يكون هناك انسان فعلا حليق وافضل من 100 واحد ملتحي قد يكون قد يكون لهذا الملتحي ذنوب اكبر من الاخرين قد يكون وارد التقوى فين ها هنا لكن لو كان الحليق ده تقي كان رباها خلي بالك ما انت تقول اللي ليك واللي عليك برضه ايوه اللهم صل على النبي محمد والله انا بحبكم في الله الشاهد يا شباب أذلة على المؤمنين لازم الذلة واحد يقول يا عم الشيخ بتزيد عصبيتهم عارف كان الخليفة المأمون يضرب به المثل في الحلم والصبر ففي مرة كان عنده جماعة من إخوانه يتدارسون العلم فنادى يا غلام عايز حاجة ساعة مثلا يا غلام مفيش حد بيرد يا غلام مفيش حد بيرد يا غلام فجاء الغلام وهو يرفع يديه يا غلام يا غلام يا غلام أليس للغلام أن يأكل ويشرب فأطرق المأمون وقال سبحان الله إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق خدمه إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق خدمه وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه ونحن لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق القدم صح كده؟ وصلت دي ولا لا آه لك ما أقدرش أنا أفسد أخلاقي عشان الناس تعاملني كويس ما هو الناس النهاردة لو وريتهم العين الحمراء ي- يسام- يمشي معاك زي الألف لكن طول ما أنت طيب بيتنطط عليك ماشي مش مشكلة مش مشكلة ما اقدرش اسيء اخلاقي لتحسن اخلاق الناس اخلاق الناس ما اقدرش ما تجيش ما ما, ما ينفعش ديني لا يسمح لي المروءة لا تأذن والوفاء لا يأذن والأخلاق لا تأذن والتقوى لا تأذن والدين لا يأذن ما ينفعش أن تسوء أخلاقنا طولنا احنا النهاردة في موضوع الأخلاق لكن موضوع مهم جدا أنا عايز الأسبوع ده من الخميس للخميس الجاي إن شاء الله لا واللي بعده كمان واللي بعده كمان لحد ما نتقابل إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله عز وجل نستعمل حسن الخلق مع الخلق نقيم صرح الأخوة هتيجي في خطبة الجمعة هنا بقى إن شاء الله بإذن الله إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله في الجمعة الثالثة نتكلم عن تعميق أواصر الأخوة أو إقامة صرح الأخوة فسأقول لك احفظ الجملة دي لحد ما أجي واكتبوها لنا يافطة هنا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا أقول تاني تدفع كم اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا أنت مين أنت إيه أنا عبد الله مش هبوظ الخطبة بقى وأقولها لكم كلها دلوقتي لكن شوف الآية قال الله جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله آية آية لو قعدنا نتأمل فيها سنة نطلع منها فوائد دعا إلى الله شيخ داعيه وعمل صالحا تقي مؤمن عالم عامل وبعد كده ما شافش نفسه قال إنني ها من المسلمين إنني إيه أنتوا واخدين بالكم ولا مش معايا من المسلمين إنما أنا رجل من عرض المسلمين مسلم من المسلمين ما شافش نفسه هذا أفضل خلق الله علم وعمل ولم ير نفسه نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا نعود إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام ثم اشتغل برعي الإبل صلى الله عليه وسلم ثم اشتغل بالتجارة وفي ذلك دليل على أنك لا تحتقر مهنة ما دامت حلالا لا تحتقر مهنة ما دامت حلالا اشتغل سباك لبان جزار عجلاتي اي حاجة اي شغلانة اشتغل طالما انك بتشتغل شغلانة ايه حلال واتقنها كان الرسول ما صلي عليه قال من ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه أت- اتقن عملك كان يتقن عمله في الرعي ويتقن عمله في التجارة عمل بالتجارة وكان في التجارة لا يماري لا يداري ولا يماري هي الحتة دي اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت وكان يحضر أسواق أهل الجاهلية كسوق عق- عكاظ ورأى قس ابن ساعدة على جمله الأحمر وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يتاجر بأموال قريش كان ممن تاجر بأموالهم خديجة بنت خويلد قرشية استأجرته سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلوص كانت امرأة ذات مال قبل ما ندخل في قضية زواجه صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف مع أخلاقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث من أحسن الناس خلقا أمين صادق حتى لقب فيهم بالأمين لم يجربوا عليه كذبا قط حتى كان قسم بعض قريش يقول والله ما يكذب محمد كانوا عارفين ان الرسول ايه صادق ودي اهم صفات المسلم الايه الصدق اه لو ان الصدق في زماننا بقى عزيز نادر اما تلاقي واحد صادق في كل احواله صادق في كل وعوده صادق في كل آرائه صادق في كل أفكاره صادق في كل مشورة يشير بها صادق في كل تعاملاته نادر نادر فعلا لما تجد إنسان صادق الكذب النهاردة ربنا يستر ربنا يخرجنا منها سالمين اللهم اج- اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا شباب من علامات الساعة أن يفشو الكذب دي من علامات الساعة إن يبقى الكذب كتير ويبقى الأصل الكذب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين ويتكلم الرويبضة قيل ومن الرويبضة قال الأمر التافه يتكلم في أمر العام مصيبة الصادقين النهاردة إنهم مش لاقيين رواج للصدق لما تقول الحق ما يمشيش والكذابين هم اللي ماشيين اليومين دول ولكن الموحدين الصادقين اللهم اجعلنا منهم يصدقون وإن كذبهم الناس يصدقون وإن كذبهم الناس أهل مكة كانوا عارفين أن النبي صادق ولا لا ومتأكدين بدليل قول الله عز وجل فإنهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أهل اليمامة أتباع مسيلمة الكذاب كانوا يقولون والله إننا نعلم أن مسيلمة كذاب وأن محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر قبلية عصبية التعصب أعمى أعمى وعشان كده يا شباب اوعوا تتعصبوا لشيخ ولا الاسم ولا العنوان ولا الفكر لا وإنما خذ الإسلام بشموله وخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان تعصب ممقوت فنحن لا نتعصب إلا لله ولرسوله هنا بقى التعصب واجب لقال الله قال قال رسول الله هنا نمسك فيهم بايدينا واسناننا ما نسيبش يقول لك متعصبين اه لله ورسوله واجب علينا وعلى اللي خلفونا نتعصب لله ورسوله صح ولا لا ايوه واحنا لينا غيرهم هو ده اللي يوصلنا الجنه لكن للشيخ فلان الشيخ فلان بشر ممكن يصيب ويخطئ ولا لا للدعوة الفلانية ما الدعوة ديت فيها الخير والشر بشر منهج بشري للاسم الفلاني للراية الفلانية لا نأخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان ولو كان الشيطان عارف الشيطان لو جاب الحق ناخده منه دليلك ايه حديث ابي هريره لما كان بيسرق الشيطان منه وجاله في ليله مسكه قال له مش هسيبك خلاص وقعت في ايدي قال له طب سيبني واعلمك حاجه قال له اه قال له اذا اويت مضجعك فاقرا ايه الكرسي لا يقربك في ليلتك شيطان ده مين اللي نصحه ابليس الشيطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وبقت سنه بقت ايه لو ان اللي قالها اصلا الشيطان لكن لما الرسول اقرها بقت بقت سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل اللي لما تيجي تنام تقرا ايه الكرسي الشياطين الشياطين ما تقرب لكش الشاهد يا شباب الصدق اساس في الدعوه فاوعى بيتك يجربوا عليك انك كذبت مره ومفيش حاجه بقى اسمها كذب ابيض وكذب اسود دي كذبه صغيره ولا كذبة كبيرة كله كذب بعض الناس منا بيتوسع في المعاريض شوية يعني جاي الدرس يقول رايح عند واحد رايح عند واحد صاحبي ممكن مرة بقى خارج يتفسح يقول رايح عند واحد صاحبي يوم ربنا يكشفه يتصلوا عند صاحبه ما يلاقوهوش يا كذاب وعامل لي فيها سني وتبقى فضيحة مش كده؟ اه فيسيء ما تتوسعش في المعارض لأن أهلك ما يعرفوش كده المهم أن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان صادقا كان أصدق الناس وكان معروفا في الناس بالصدق حتى قال بعضهم والله ما يكذب محمد كان يتصف بالصدق والأمانة والعفاف يقولون محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها كان عنده عفة عالية قوي ما يرفعش عينه في امرأة مفيش عنده إثارة شهوة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وفي الحلال فحت رجل لكن عفيف عن أعراض المسلمين عن أعراض الناس وأموالهم لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى خيرا سارع فيه حتى ولو كان في الجاهلية في الجاهلية تحالفت بطون قريش على نصرة المظلوم حتى يأخذوا حقه أو يموتوا دونه وأن ترد الفضول على أهلها دخلت في قبائل بنو عبد الشمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف ثم خرجوا منه كان ذلك الحلف حلف كبير بين قريش كلهم قاعدين في بيت في دار عبد الله بن جدعان سموه حلف المطيبين حلف ليه المطيبين المطيبين اللي هم هاشم وأمية وزهرة ومخزوم مطيبين قعدوا واتفقوا على ان لما يكون في واحد مظلوم احنا معاه كلنا لما نجيب له هاو او نقاتل لما نموت كان اعمام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلهم شاهدين ابو طالب والعباس والحمزه وغيرهم كلهم شاهدين والرسول حضر معاهم وبايع معاهم ما تصلي عليه صلى الله عليه وس- وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكسه وأن لي حمر النعم يعني كان واحد نستفيد منه بقى واقعية مش ملتزم وكانوا عاملين في الس- في ال- في, في الشغل عندهم مش صندوق الزمالة بقى اللي بيحطوا الفلوس في البنك لا كان على أيامنا زمان صندوق صغير كده عند المدير في الخزنة مدير المدرسة في الخزنة مدير المدرسة صح كنت مدرس زمان يعني في الشاهد اه وكل شهر كل واحد يدفع 2 جنيه لو واحد زوجته ولدت نطلع اللي في الصندوق ويبقى رزقه خد واحد وقع رجله اتكسرت خد واحد مريض واتحجز في المستشفى خد لما يجي الواحد يلتزم يقول لا لا لا لا لا, لا. انا بقى لا هدفع ولا عايز لا ليه ادام في حاجه كنت بتعملها في جاهليتك خير ينبغي انك انت بعد الالتزام ت- ايه تستمر على الخير تبطل ليه تبطل ليه ينبغي ان تستمر في الخير فلذلك النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم حضر حلف المطيبين ده قلنا كان الحلف ده بيقول ايه ان ينتصروا للمظلوم حتى ياتوا له بحقه او يموتوا دونه بعد الرساله بيقول انا لا انكس هذا الح... هذا العهد هذا الحلف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت لو النهاردة عملوا الحلف ده أروح تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وألا, يع... وألا يظلم ظالم مظلوما كان أيضا رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ما كنتش تقرأ ولا بتكتب فكان لا يقرأ ولا يكتب ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكان يصل الرحم ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويقري الضيف ويحمل الكلب ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينتقي أصحابه في الجاهلية فكان نديمه في الجاهلية أبو بكر سبحان الله كان صاحبه في الجاهلية وفي الإسلام وكان أحب رجل في الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام في الجاهلية وكان حكيم بن حزام أيضا يحب رسول الله حبا جما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها وسمتا ودلا ومشيا في خطوته بإبراهيم الخليل عليه السلام تعالوا ليتوقف مع زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة بنت خويلد لنتعلم استكرت أخت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريكه فلما قضوا السفر بقي لهم عليها شيء فجعل شريكه يأتيهم يتقاضاهم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب أنت فإني أستحيي الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم خلق خرج في تجارة لأخت خديجة بنت خويلد فلما رجعوا من السفر اتحاسبوا ففضل للرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشريكه عندهم 200 جنيه فكان صاحبه يقول له تعال نطالبهم بالفلوس اللي لينا يا عم الرسول يقول له لا روح انت انا استحي فكان ياتي فسالوه مره قالوا اين محمد لماذا لا يجيء معك فقال لهم قلت له فزعم انه يستحي فذكرت ذلك لاختها خديجه فقالت ما رايت رجلا قط اشد حياء ولا اعف ولا امن ولا اصدق من محمد صلى الله عليه وسلم فوقع في نفس اختها خديجه خلي بالك خلي بالك خلي بالك وخلي بالك خلي بالك ما تجيش قدام مراتك وتقول لها اما فلان صاحبي ده يا سلام مفيش بعد كده غايه في الادب والطيبه محترم جدا شايلني شيل مراتك تحبه اه القلوب ضعيفه والفتنه خطافة القلوب ضعيفة والفتنة ايه خطافة هي شايفاك قاسي وغليظ وبالبنية وبالشلوت وبتقول لها عن واحد طيب وهادي ومؤدب تميل إليه ولا ما تميلش آه وخلي بالك لما تقولي له أما فلانة صاحبتي دي مفيش اتنين في الدنيا زيها ها وتحقولي تحكي له دي عملت كذا أو تقولي ده شكلها كذا يحبها يتلصص ان يشوفها يكرهك عشانها هذا هو الدين يا شباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها نهى فلذلك ينبغي أن تتقي الله وأن تتقي المرأة الله فلا يتكلم النساء عن الرجال ولا يتكلم النساء لا يتكلم النساء عن النساء أمام الرجال ولا يتكلم الرجال عن الرجال أمام النساء ونسأل الله لنا ولكم العافية انظر كيف أنه لما ذكرت أخت خديجة لما ذكرت أخت خديجة صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعجبت به خديجة فبعثت إليه فقالت ائتي ائتي أبي فاخطبني إليه سبحان الملك شوف يا أخي الناس النظيفة نظيفة والناس المحترمة محترمة مش بعتيت له تعالى نتفاهم لا قالت له ايه ائتي ابي فاخطبني اليه يا اللي بتقول لي اقعد معاها الاول واتمشى معاها وبعدين نعرفها وبعدين نتجوز ادخل كده على مسامبي لازم نتعرف الاول لا قال الله واتوا البيوت من ابوابها باب الزواج الولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هدية لأصحاب الزواج العرفي أصحاب الزواج السري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية فهي زانية ولو كانت سيب يعني مطلقة أو أرملة برضه لازم أبوها قل لي أبوها ميت أبوها ميت أخوها ملهاش إخوات كلهم بنات عمها مسافر مسافر يا عم الشيخ جدها مات ابنها وبعدين لازم تعمل لنا فضيحة يا عم الشيخ آه لازم شرط الزواج الإشهار شرط الزواج إيه؟ إن كل الدنيا تعرف إن فلان زوج فلانة شرط الزواج ولي وإشهار ومهر غير كده يبقى النكاح باطل باطل باطل بعثت إليه أن ائتي أبي فاخطبني إليه قد تتجرأ بعض النساء في هذا العصر وتعمل كده وهذا على خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن البكر وإذنها صماتها وإذنها إيه؟ صماتها فدل على أن البكر المؤمنة لا تتكلم ليست بجريئة ليست بجريئة تقول لك طب ما في الإسلام عمر بن الخطاب خب- خطب لبنته آه عمر اللي خطب لبنته مش بنته اللي راحت خطبت الرجال اتق الله بقت أمر مشهور وعيب لا مش عيب لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا أن تعرض امرأة نفسها على رجل وإلا فإنها ترخص نفسها وتطمعه فيها فلتتق الله أبدا وإنما إن كان ولا بد يأتي العرض من خارج أخوها يعرضها أبوها يعرضها أمها تعرضها لكن هي هذا يسقطها من عينه وإن تزوجها الشاهد قالت اذهب إلى أبي فاخطب إليه فقال أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل أبوك غني عايز واحد عنده فيلا وعربية سيرضى بيا وأنا فقير قالت انطلق فالقه وكلمه ثم أنا أكفيك شوف الكلام تروح أنت بس كلمه وأنا وسيب علي الباقي فذكر رسول الله خديجة صلى الله عليه وسلم وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فجاءت خديجة بعد أن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته خلقته يعني ريحته عطرته طيبته أبوها وألبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما قا لما قا قيل له بعدها إنك زوجت محمدا قال ما فعلت قالت بل فعلت زوجتني محمد بن عبد الله فقال أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري فقالت خديجة أما تستحي تسفه نفسك عند قريش إن محمدا كذا وكذا وكذا وكذا فلم تزل به حتى رضي نريد أن ننتبه على أي أساس اختارت المرأة زوجها وعلى أي أساس اختار الرجل زوجته هي اختارت رجلا صادقا أمينا حييا عفيفا لذلك أقول للآباء الأب اللي النهاردة بيجي له أخ يتقدم يقوم يقول له معاك شهادة إيه يقول له معايا دبلوم كذا يقول ودي وكل عيش ودي توكل عيش يا عم اللي بيوكل عيش الله مش الدبلوم الله مش ال- مش الشهاده الله يعطي من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب ومن اسباب سعه الرزق الزواج من اسباب سعه الرزق ايه الزواج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على ال- ثلاثه حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الاداء والمجاهد في سبيل الله فالناكح المتزوج يريد العفاف عايز يعف نفسه ويمنع نفسه من الحرام حق على الله أن يعينه قال الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الشاهد آه أنها اختارت الطيب قال رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفساد كبير مشكلة مشكلة إن الشاب النهاردة يتهم بالفقر وهو معاه ألف جنيه معاه ألف جنيه ويبقى فقير كيف هذا ليس بعاقل امتى يبقى فقير لما نطلب منه أوضة نوم بلا كار اه بلا كار وانتريه ومطبخ وشقة مش عارف ايه وستاير ونجف وسجاد ليه ليه ومؤخر 5000 عشان يدي المأذون 500 جنيه منين ليه هذا اسمه العضل عضل الولي ظلم لذلك أنا أقول وأرجو ألا آثم والله أن كل رجل عنده ابنته أو أخته كون امرأة هو وليها جاءها كفؤها يرضى خلقه ودينه فرده ولم يزوجه أو أعضله في المال فهو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا طبعا الشاب اللي ما اتجوزش ده يعمل ايه يزني المرأة لها شهوة زي ما الرجل له شهوة بل أقول إن بنتك مش شرط الشهوة كل امرأة نفسها يكون لها بيت العلماء يقولوا أن المرأة تحتاج إلى رجل تقلق عليه محتاجة زوج تخدمه محتاجة أولاد محتاجة بيت تكون هي سيدة البيت مش قضية شهوة بس تقول دي بنتي وأنا عارفها ما هي كويسة كده لا ما تعرفهاش ومش كويسة كده خالص ساعة ما يجي لك من ترضى خلقه ودينه وإيه زوجه قول لي يا عم الشيخ ما معاش أقول لك عنده شقة أوضة وصالة جوزه على حصيرة ومرتبة جوزه زوجه وساعده عنده شقة أوضة وصالة أوضة وحمام من غير صالة زوجه ما معهوش يجيب حصيرة هات له أنت الحصيرة ما معهوش مقدم الشقة دي ادفع له مقدم الشقة وجوي وزوج بنتك زوج بنتك ما تعضلهاش عشان ما تجيش بعد كده تتعلق في رقبتك يوم القيامة وتقول يا رب خذ لي حقي منه لا تعضل ابنتك لا تظلمها لا تؤذيها لا تضيعها كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وزي ما بنقول للزوجة لأهل الزوجة ما تشرطوش بنقول للشاب اللي عايز يتزوج ما تشرطش طويلة قصيرة ما تفرقش سمرة بيضة مش مهم تخينة رفيعة يا عم يلا كلها كم سنة وتموت انت وهي وربنا يصلحها لك في الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ربنا سبحانه وتعالى هيصنعها لك من جديد زي ما انت عايز واحسن أصبر بامرأة دميمة حتى تصل إلى الجنة القضية لما نيجي نتزوج لله يا شباب ما بتفرقش بقى هي شكلها ايه ولا معاها ايه مش موضوعنا هي عندها دين ولا لا فاظفر ها بذات الدين يجي الشيخ احمد يتجوز النهارده ربنا يهديه الشيخ احمد ده والله ويهدي المسلمين والمسلمات ها عايز يتزوج شروطك ايه يا عم الشيخ يقول الدين المهم انها تكون ايه ذات دين وايه كمان يعني ما فيش مانع انها تكون جميله شويه عشان تخلي الواحد يقدر يغض بصره برضه يعني اه حصلت الوعد كتير كتير من الشباب اي زوج روح للاخت فلانه ما شاء الله لا قوه الا بالله صوامه قوامه تاليه للقران دين ما فيش بعد كده يروح ويرجع لا اصلا انا م... قلبي ما انشرحش ليه اصلها سمرة شوية انت مش قلت عايز الدين ادي الدين اهو يبقى في الحالة دي نحن اصحاب اهواء ولسنا اصحاب ديانة لو اهل ديانة اخد دي واقول يا رب دي لك لاجلك ابتغي بها رضاك فادخلني بها الجنة تدخل بها الجنة وانتهت القضية لما في الجنة بقى هتبقى سمرة هتبقى بيضة هتبقى تخينة هتبقى رفيعة لا لا هتبقى حاجة ما تتوصفش ما اتشافتش قبل كده ما لا عين ها رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قل لي والنسوان كمان آه بس اصبر لحد ما توصل لحد الجنة لكن المشكلة إن احنا ما بنصبرش يبقى في المرأة إذا أردنا أن نزوجها نختار رجل إيه ذو دين وإذا أردنا أن نزوج الرجل نختار امرأة ذات ذات دين فيكون مع الدين إذا كان مع الدين الأصل الطيب والمعدن الطاهر رأيت العجائب سبحان الله خديجة بنت خويلد كانت من معدن طيب زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين بقى مقصلة بنت ناس والنبي محمد ما صلي عليه كذلك الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجد الناس معادن تجد الناس ايه معادن كمعادن الذهب والفضة تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الشاهد الأولاني الناس معادن معادن زي معادن الذهب والفضة والموضوع ده اتكلمنا عنه في الأول لما اتكلمنا عن نسب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فلما تروح تتزوج دور على واحدة بنت ناس يعني أصولها محترمة معروفة بنت مين ابن مين ابن مين الناس دول عيلة مشهور عنها ان دي عيلة طيبة عيلة محترمة عارف لما تتزوج بنت الأصول اللي أصلها طيب مش شرط اللي أصله طيب ده اللي هو أبوها ده يعني يبقى ملتحي مش شرط مش شرط مش شرط خالص عشان كده الرسول قال ايه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ايه فقهوا فهم مش خيارنا في الإسلام لكن هم خيارنا في الجاهلية الناس الأصول الطيبة دي أصلهم طيب ساعة هي ما تيجي تغلط فيك وتاخدها وتروح لأبوها تقول له بنتك عملت كذا يقول أعوذ بالله ليه يا بنتي احنا ربناك على كده انت شفتي امك عملت كده جدتك عمرها عملت كده ويقوم يضربها ويأدبها قدامك ويقول لك معلش يا ابني حقك عليا راسك ابوسها ويوصلها لك لحد البيت وامها تفضل تسترضيك تقول لك يا ابني والله احنا مكسوفين منك احنا مش عارفين نقول ايه ما نعرفش جابت الكلام ده منين بس انت برضه اللي غلطان انت أدبها ربيها لكن لما تبقى بقى من بيت تعبان وتروح تشتكي يا ويلك ابوها يقول لك طب وايه يعني طب وفيها ايه يا عم انت مشددها كده ليه وما تقول لها اقعدي ما تروحيش معاه ما يتربى اقعدي وانا جوزك سيد سيده اه وهنا نقول انت اللي جبته لنفسك لانك ما تزوجتش من بيت محترم لما تتزوج من بيت الام هي اللي ممشيه الامور في البيت زوجتك في البيت عايزه اه عايزه تعمل بيتك زي بيت ابوها ابوها كان سا- مؤدب بيسمع الكلام عايزاك انت كمان تبقى كده ما تقدرش البيت يخرب وتطلق ولما نيجي نقول لك طلقها تقول اه انا اكلت ايه اشرب عليه مي اطلقها تاخد الفرش وخسرت 10000 جنيه ما ينفع ما هو انت اللي غ- انت اللي غلطت وعشان كده لازم تدفع ثمن غلطك فلذلك لما تيجي تدور على امراه تتزوجها تبحث عن بنت الاصول اثنين الدينة جريمة الأصل والعنصر الدينة اثنين ثلاثة الولود ازاي تعرف انها ولود ان يبقى أب... امهاتها مشهورات بكثرة الولد لما تروح تتزوج بنت من بيت في بنت وولد مفيش غيرهم امها قالت بس بنت وولد وخلاص البنت هتطلع تقول ايه بنت وولد وخلاص تقدر تجيب اكتر من كده اه ولذلك اقول الرسول قال كده تزوجوا الودود تزوجوا الايه الودود الولود فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه نسينا كلمه ال- او الودود دي بقى الشرط الرابع الودود الهادئه الحنون التي تحب بصدق طب اعرفها ازاي عايزك لما تدخل البيت احنا كده رحنا بعيد ما هم المتجوزين دول مش مستفيدين حاجة ولا يمكن ربنا ي- يكرمك تاني ما احنا شاطرين في الكلام قوي صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم لما تروح البيت تخطب انا بقول بقى للناس الكبار اللي متجوزين عشان يقولوا لاولادهم ما تبقاش كل عينك انك باصص لها عايز تشوف عينيها لونها ايه تخينه ولا رفيعه كل همك على عينيها لا ده انا عايزك تلاحظ وانت داخل البيت ريحته نظيف ولا لا مرتب ولا لا الاحترام المقابله مقابله الاب ومقابله الام فيها ود ولا لا الكرم بالحاجات اللي دخلت لك المعلقه مصديه الصينيه محرفه الكوبايه مدلدقه لازم تخلي بالك لان هي دي اللي هتروح بيتك الصفات دي اللي هتروح بيتك لازم تخلي بالك اختها بتشيل الستاره كده وت... وتبص عليك خلي بالك لما اخوها الصغير دخل جري هي عملت ايه ولد ايش تطلع بره يبقى هتتجوز راجل ولا خدته كده على رجلها و- والولد نام واست... دي الودود لما مامتها هي دي تلاقي من بره او خبطت على الباب نطت جري كده وفتحت وجريت ولا قامت بهدوء وخرجت وما سمعتش انت صوتها وهي بره هي دي الودود لما ابوها قال لها خلقها كده مش عايز اكمل بقى انت لازم تخلي بالك وانت قاعد هناك من كل صغيره وكبير عشان تكتشف البيت اخوها ده هيبقى خال اولادك وابوها ده جد اولادك وامها دي جده اولادك واختها دي خاله اولادك لازم تعرف العيله واحد يقول لك انا هتجوزها انا مالي ومال عيلتها لا انت بتتجوزها وبتتجوز عيلتها خلي بالك لو لو بيوتنا اتبنت على كده بيبان لو بيوتنا اتبنت على الصدق والاخلاص ده وكل واحد نقى اللي من توبه ساعتها هتبقى الامور سهله وتطلع بيوت نظيفه لما تزوج رسول الله ما صلي عليه خديجه بنت الاصول الودود لما رجع فقال زملوني زملوني قالت والله ها لا يخزيك الله ابدا لما ترجع البيت بتزفزف زي ما بيقولوا مش قادر تمسك نفسك تميل عليك مالك في ايه و- و- وتبكي وتبقى حنينه حنيتها دي اهم من كل حاجه صح ايوه مقابلتها دي اهم من كل حاجه ما جاش رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول زميلوني زميلوني قالت له ما قلنا لك ما تروحش الجبل انت اللي رحت لا وانما قال والله يا لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم و و و وذكرت فيه صفات الخير قالت لا لا ربنا مش هيضيعك ابدا لما تقول لها انا رحت عند الدكتور وقال لي الكلى تعبانه تقول لك لا ما تخافش انت الحمد لله بتتصدق كتير ابدا والله عمر ربنا ما يمرضك فلعلها بصدقها الله يشفيك من اقسم على الله فابر ممكن نعم فلذلك حين تتزوج الودود الولود فقد كسبت حسنة الدنيا أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترقبوا هذه الإصدار فضيلة الشيخ طارق خلف
ورجل دعته امرأة الجزاء من جنس العمل من زنى يزنى في بيته من زنى ورجل دعته امرأة قال إني أخاف الله خوف وعفة هذا الرجل الذي أخاف الله راقب الله علم أن الله يراه أما الذي يزني ويفعل الحرام فالجزاء أيضا من جنس العمل من جنس العمل ورسول الله رأسنا رأسنا فوق عرى عرى رجال رجال ونساء تأتيهم النار من أسفل فإذا جاءتهم من أسفل منه فوضا صرخوا صرخوا من لهيبها ومن عذابها فوضا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم